مش كده في الجزء الأخير اللي كنا فيه في إصحاح ثلاثة كان بيتكلم عن إن العهد اللي بين ربنا وبين أبونا إبراهيم محدش يقدر يبطله أو ينسخه حتى لو جه ناموس موسى بعدها ب 300 ب 430 سنة ما يقدرش يغير العهد اللي بين إبراهيم وربنا وأبونا إبراهيم واخد العهد بالإيمان واخد البر بالإيمان فالقاعدة دي مش هتتلغي حتى لو دخل الناموس ويقول لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد يعني لو كان الورث ده من الناموس ما كانش ربنا وعد أبونا إبراهيم بدون ناموس ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد يعني ربنا وعد أبونا إبراهيم قصاد إيمانه يورثه وزي ما وعدنا احنا نورث السماء على حسه على عمله بس نمسك فيه فلماذا الناموس ده سؤال بقى لازم يطلع إذا كان الناموس ملوش قيمة مباشرة في تبرير الإنسان وخلاص طب ربنا كان جاب الناموس ليه ده سؤال منطقي بولس هيرد قد زيد زيد يعني انضاف على على تاريخ البشرية ليه ما كان في وعد بين الله وإبراهيم ما كنا قعدنا على حساب الوعد ده وحس الوعد ده لغاية ما جه المسيح ليه ربنا زود حتة الناموس في الخطة بتاعته بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط يبقى الناموس ربنا أضافه في الخطة لأن التعديات أو التجاوزات لليهود عمالة تزيد جيل بعد التاني هم لو فضلوا على على شكل أبونا إبراهيم ده أبونا إبراهيم ده راجل بار تبرر بالإيمان وكل أعماله تشهد لبر الإيمان اللي في حياته راجل عايش تقي لو كنا ولاده طلعوا كده يمكن ما كانش جه ناموس لكن لو طلعوا ولاده كلهم مش كويسين فربنا شايفهم عمالين يتجاوزوا مع انه وعد ابونا ابراهيم هيجي من نسلك المسيح طب ده عقبال ما هيجي المسيح ده الناس دي مليانه شر ربنا بيكره الشر فحط ناموس قانون نظام يحجم خطاياهم يحد تعدياتهم يحذرهم من التجاوزات اللي في حياتهم ادي قيمه الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل فاكرين كلمة النسل خدناها المرة اللي فاتت لما بيقول في عدد 16 أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأمثال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد كلمة نسل تطلع مفرد تطلع تنطبق على شخص واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح فبيقول الناموس محطوط عشان يربي البشرية ويحد تجاوزات اليهود لغاية ما يجي النسل الموعود به المسيح المنتظر مرتبا بملائكة في يد وسيط يعني الناموس ده ناموس سلم على يد ملائكة يعني يعتقد ان ربنا ادى لوحي العهد لموسى بيد ملاك ودي ذكرها استفانوس في وعظته في سفر الاعمال وفي نفس الوقت يعتقد أن الملائكة كانوا مسؤولين عن الناموس اليهودي فعشان كده كان له كرامة كبيرة عند اليهود أنه ده ترتيب ملائكة وده نظام الملائكة حطوه أو الملائكة بيخدموا عليه لأنه نظام حطه ربنا قوانين منزلها ربنا وفي يد وسيط وهنا وسيط مقصود بيها شخصية موسى أن موسى وسيط العهد القديم أو الوسيط بين الله والناس على مستوى الناموس هو اللي استلم الناموس وقال لهم اللي يعمل الكلام ده يعيش بيه اللي ما يعملوش يستحق الإعدام فطلعنا كلنا ما بنعملوش فأصبح موسى وإحنا كلنا محكوم علينا بالإعدام لكن خادم العهد القديم وسيط الناموس كان موسى أما الوسيط فلا يكون لواحد معلمنا بولس بقى عاوز يقارن بين مرحلة وساطة موسى في العهد القديم بين الله والبشر وبين وساطة ربنا يسوع المسيح له المجد بين الله والبشر في العهد الجديد فالأول هيشرح لنا معنى كلمة وسيط يقول كلمة وسيط طالما قلت وسيط يبقى في طرفين ما ينفعش يكون طرف واحد أما الوسيط فلا يكون لواحد يعني إيه يعني أنت بتتوسط بدل قلت كلمة بتتوسط يعني هتقف في الوسط بين نفرين بين شخصين بين طرفين الطرفين دايما إيه اللي بينهم خصام اللي بينهم انفصال الله له كل المجد والقداسة والإنسان اللي واقع في الخطية فموسى وقف كوسيط في العهد القديم بس الحقيقة وسيط ضعيف ليه هو واقف خاطي وسط الخطاة واقف هو كمان مذنب لأن موسى لا يخلو من خطية لكن يبان دور موسى الوسيط لما يشفع في الشعب ويقول له يا رب عشان خاطري سامحهم لو ما كنتش هتسامحهم امحيني من كتابك ربنا يقول له لا يا موسى انت غالي عندي يقول له طب عشان خاطر غلاوتي عندك سامحهم يقول له طب هسامحهم المرة دي بس هم سكتهم كده برضه خسرانة خسرانة ماشيين غلط ما عندهمش إيمان ويهلك فعلا الشعب بالرغم من وساطة موسى في الآخر ليه؟ شعب ما عندوش إيمان موسى ما عندوش قدرة خلي بالكم المعنى ده يبرر الشعب موسى كوسيط ما عندوش إمكانية يبرأ الشعب ده من الخطية اللي عليه هو كل دوره يزعق فيهم يقول لهم اسمعوا كلام الناموس ما تغضبوش ربنا ما تكسروش كلامه يمسك العجل الذهبي الصنم ده ويكسره ويحرقه عشان يخلي الشعب يحجم التعديات اللي في الشعب لكن تقدر يا موسى كوسيط تبرر الناس ما قدرش اديهم البر ازاي ده انا نفسي محتاج البر من ربنا فاما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد هنا الوسيط خلي بالكم لازم يكون مرتبط بالطرفين يعني انت لما تتوسط في موضوع لازم تكون على معرفة وثيقة بالشخص اللي طلب منك تتوسط اللي له الحاجة والشخص اللي هتتوسط عنده اللي في ايده الحاجة دي ماشي لازم تبقى مرتبط بده وده ليك في ده وده اقولها بشكل اعمق واحد مع ده وده وده دور ما يقدرش يقوم بيه إنسان عادي أي إنسان مننا يقدر يتوسط عننا كإنسان لكن يجي يدخل عند ربنا يقول له أنت بني آدم أنا عاوز إله أتعامل معاه عاوز إله يشفع عاوز إله لإله نتكلم طب مين يا رب ما فيش وسيط ينفع كده لا عندنا وسيط واحد هو الله الحقيقي إله حق من إله حق مولود من الآب قبل كل الظهور ياخد جسد بشريتنا ويبقى إنسان زينا ويحط إيده في إيد ربنا ويحط إيده التانية في إيد البشر ويقوم بالوسط ويرجع العلاقة بين الله والإنسان ده وسيط العهد الجديد يسوع المسيح له المجد الإله الحقيقي والإنسان الحقيقي هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالوساطة دي فهنا بيقول أما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد وبالتالي ما ينفعش الوسيط غير يكون الله نفسه فاهمين ليه بيقول الله واحد طب ده الله واحد هنجيب له إله تاني زيه ازاي يتوسط عنده ده هو مفيش غير إله واحد يبقى هو نفسه يقوم بالوساطة فربنا يسوع المسيح الإله الحق من الإله الحق هو اللي يقوم بالوساطة هو اللي يتوسط لنا عننا كبشري كإنسان زينا أمام الله فهل الناموس ضد مواعيد الله يبقى السؤال الأولاني اللي حطه بولس طب ليه ربنا ادانا ناموس جت الإجابة الناموس جه عشان التعديات الزيادة دي طيب هل الناموس لما جه بقى ضد وعود ربنا اللي فاتت حاش لا الناموس ما أبطلش الوعد وده اللي شرحه من شوية لما قال لا ينسخ عهدا الناموس اللي جه بعد 430 سنة من وعد الله لإبراهيم ما غيرش كلام ربنا مع أبونا إبراهيم هل الناموس ضد مواعيد الله حاشا لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس هو لو في ناموس ممكن يدي بر ويدي حياة طب ما كان ربنا ادانا الناموس ده وريح نفسه كانش غلب وتجسد وصلب ومات لو كان بالحقيقة لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس لكن الكتاب أغلق على الكل الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون يعني إيه الكتاب أغلق على الكل يعني يعني المشكلة معقدة جدا يعني محدش طلع من تحت الحكم يعني كل الناس اللي مكتوبين في الكتاب ده مقفول عليهم بختم محدش عارف يفتحه تبان المعنى ده في سفر الرؤية لما يوحنا شاف سفر مكتوب مختوم ومحدش قادر يفتحه وقعد يعيط قعد يزن يوحنا الحبيب في الرؤية يعيط لأن محدش قادر يفتح الكتاب لغاية ما جه واحد يبشره يقول له بطل بكاء قد غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا وهيفتح الكتاب اهو يبقى هذا الكتاب الذي أغلق على الكل مشكلة الموت اللي كل البشرية خاض عليها مشكلة كل الناس انها محدش فينا يقدر يتحدى الموت محدش فينا يقدر ما يتبرر من الخطية لوحده الكتاب المقفول ده اللي ما حدش قادر يفتحه ما حدش قادر يفتح سفر الحياة ويحط أسمائنا في سفر الحياة ده الكتاب المغلق على على الكل الناموس ما يقدرش يفتحه لكن المسيح يقدر عليه أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون يبقى الوعد انتقل من أبونا إبراهيم ربنا وعد أبونا إبراهيم هتورث يا أبونا إبراهيم وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض فالوعد ده انتقل من أبونا إبراهيم لكل اللي هيؤمن على مثال أبونا إبراهيم ولما جه المسيح له المجد كل المؤمنين بربنا يسوع المسيح ينتقل إليهم هذا الوعد انتوا كمان تورثوا على مثال الإيمان اللي آمن به إبراهيم آمن إبراهيم فحسب له برا انت لما تؤمن بربنا يسوع المسيح تبتدي طريق البر يقول لك اتعمد تقول له حاضر يا رب يقول لك اتناول تقول له حاضر يا رب يقول لك خليك عايش بالروح بلاش الجسد تقول له حاضر يا رب يقول لك حب اخواتك عشان تدخل السماء تقول له حاضر يا رب كده انت مؤمن بيه وبكل كلامه يبقى انت ماشي في السكة صح طب والناموس يا رب والنجاسة بتاعت العهد القديم اطلع منها ازاي والخطايا الكتيرة اللي انا عملتها انا مش قادر اتمم الناموس يقول لك سيبك من الحتة دي انت مش قدها ومحدش قدها سيبني انا ابررك بطريقتي بس انت عليك تمسك فيا فهنا بيدافع عن الموضوع ده ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون ولكن قبلما جاء الايمان قبلما جاء الايمان زي ما الايمان من الاول لا قبلما جاء الايمان بربنا يسوع المسيح قبلما اتى التجسد قبل ما المسيح يجي يعلن عن ذاته كإله على الأرض كنا محروسين تحت الناموس ما هو المسيح ما جاش يخلص العالم لسه والناس عمالة تزيد في شرها يقوم ربنا يبعت ناموس يحرس الناس من كتر الشر محروسين تحت الناموس مغلقا علينا عارفين زي ايه هيشرحها حتى بطريقة تاني كمان شوية في الأول إصحاح أربعة زي واحد بيربي عياله وخايف على أولاده لحسن مش ناضجين مش واعيين فيقفل عليهم طب وانت بتقفل عليهم كده بتخنق حريتهم معلش نخنق حريتهم شوية ولا نعرضهمش للبلاوي اللي في الشارع اهو الناموس كان عامل كده في اليهود عمال يحجمهم وقافل عليهم مش عشان يربيهم صح ومش قادر يغير في طباعهم حاجة مش عارف يصلح حياتهم لكن بيمنعهم من شرور كثيرة بره فكان اليهود تحت الناموس محروسين من الشر نسبيا مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن طب يتفتح الباب إمتى لما يجي المسيح له الميت يقول لهم لا لا سيبوهم لنا أنا هطلع بيهم في الشارع وأعلمهم يتعاملوا مع الناس إزاي ووريهم السلوك يمشي إزاي وكل حاجة هنا كبروا بقى فالمسيح استلمهم مش الناموس اللي كان مستلمه ولكن إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح التعبير ده جميل لأنه بيشرح وضع الناموس بالظبط الناموس كانت شغلته يأدب الناس عشان يوصلها للإيمان بالمسيح لكن هل الناموس شغلته يبرأ الناس يبررهم لا الناموس عبارة عن توصيات كتيرة ثقيلة محدش قدر ياخد عشرة على عشرة منها وبالتالي كلنا طلعنا مقصرين في الناموس وكلنا الناموس حكم علينا بالحكم إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب يعني بدل جه المسيح وجت الحياة الجديدة المبنية على الإيمان بربنا يسوع المسيح انتهى سلطان الناموس علينا انتهى سلطان الحرف علينا بقينا عايشين في حرية مجد أولاد الله انتهى عصر العبودية المؤقتة اللي كنا فيها وبقينا في عصر البنوة والحرية بتاعت الأولاد مش عصر العبيد لأن اللي محبوس في بيت مع انه ابن حاسس انه عبد لكن اول ما يفتحوا له الباب يقولوا له اعمل اللي انت عاوزه يقول بس انا بقيت ابن اهو فاحنا كنا تحت الناموس مع اننا اولاد الله في ذهنه من الاول لكننا الناموس بيعاملنا كعبيد لكن المسيح يعاملنا كاولاد لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع إذا الإيمان بربنا يسوع المسيح وبرضه كل مرة أقول كلمة الإيمان لا تعني فقط إنك تقول آمنت بالمسيح كإله ده أول السك طب بدل آمنت بربنا يسوع كإله لازم تسمع كل كلامه لازم تؤمن بكل تعاليمه وبالتالي هتؤمن بكل الكنيسة بتعلمه وتسلمه لأن ده جزء من إيمانك بالمسيح له المجد لكن لو آمنت بالمسيح وبكل كلامه وبكل المسيرة اللي حطها لنا كده أنت بقيت ابن صحيح كده بقيت ابن لله بجد لأن كلكم شوفوا بقى الحتة اللي جاية اللي تؤكد أن الإيمان ما يفرقش عن المعمودية في حاجة بمعنى أن الإيمان أول خطوة المعمودية تاني خطوة ومش معنى قلنا الإيمان يبقى لغينا المعمودية زي ما بعض الناس بتقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح واحد يقول لبولس ايه اللي دخل المعمودية دلوقتي انت عمال تقول ايمان ايمان ايمان والناس فرحانة بالكلمة دي فاكراها سهلة ما طبيعي اللي هيؤمن هيتعمد على طول بدل آمن بالمسيح هيلزق في المسيح بالمعمودية ولما تعمد على أساس الإيمان حصل حاجة جميلة قوي التعليم ده جميل قوي في غلطية ثلاثة فريد في كل الكتاب أن المعمودية فيها نلبس المسيح الآية دي مش موجودة في حتة تاني أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح هو ده المفهوم الروحي للمعمودية ان بينزل انسان عادي فلان الفلاني نقوم نفطسه ونغطسه في المعمودية نموته يطلع منها المسيح يطلع منها واحد لابس المسيح مش باين عليه فلان فلان مات امال اللي طلع ده مين ده المسيح عشان كده كلنا في نظر السماويين مسيح الملائكة يبصوا علينا يشوفوا المسيح اللي مستخبي فينا على طول كل القديسين يبصوا علينا يقول عليهم المسيح لابسين المسيح يسموهم مرة لابسين البر لابسين الخلاص لابسين المسيح وده التوب اللي كان المسيح بيتكلم عنه في مثل المدعوين لما دخلوا ودخل العريس فلقى واحد ليس عليه لباس العرس طب ده كلهم غلابة يا رب أيوة ما هم الذين اعتمدتم لبستم المسيح قال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس جيت هنا من غير معمودية ازاي فين المسيح اللي انت كان مفروض تلبسه القعدة دي ما يحضرهاش غير المسيح ما حدش يدخل المكان ده غير المسيح الابن الحقيقي وكل اللي لازقين فيه وكل اللي مستخبيين جواه وكل اللي دخلوا تحت عبايته لبسوا المسيح عشان كده احنا كلنا بنلبس المسيح وكان ده تعبير يهودي حتى زمان في قصة راعوس تقول لبوعس شد هد جبتك او جلبيتك عليا استرني بجلبيتك عشان ابقى تبعك المعنى ده معنى روحي عميق لان ده كان معناه انها هتبقى عروسته هتبقى تبعه هتبقى حتة منه بعد كده الكنيسة تقول للمسيح كده تقول له غطينا بنفسك بذاتك ببرك عشان نبقى ملكك الى الابد أنتم الذين اعتمدتم كلكم قد لبستم المسيح طب هنا الكنيسة فيها أصلا يهود وفيها ناس أصلا أمم خلاص المعمودية سطرت الكل ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع عشان كده الكنيسة لا تعرف تمييز شخص عن شخص ليه هميز مسيح عن مسيح ازاي ده واخد الروح القدس وده واخد الروح القدس بتميز ايه عن ايه ساعات اقول مثلا زي مثلا جهاز غالي جدا كمبيوتر مثلا 5000 جنيه وعليه كفر قماش والتاني كمبيوتر عليه كفر بلاستيك تلاقي ده بيتباهى على ده طب ده ده ده, ده كلام ده كمبيوتر وده كمبيوتر خلينا في الجوهر خلينا في المفيد الإنسان الروحي اللي مليان بروح ربنا يفرق إيه غني ولا فقير دلوقتي ده كلام فاضي يفرق إيه راجل ولا ست ما يفرقش ده مليان نعمة يفرق إيه أصله يهودي ولا أممي خلاص كل ده ملوش قيمة لأنه النهاردة لبس المسيح فأخذ قيمة جديدة تخلي الكل هنا سواسية الكل في القيمة قيمته كبيرة جدا وثمينة جدا بحكم لبسه للمسيح عشان كده لما يقول لأنه جميعكم واحد في المسيح يسوع يقصد هنا حاجتين الحاجة الأولانية أن كلنا واحد يعني كلنا متساويين في الكرامة خلاص لأن هنا بيتكلم في كنيسة كانت بتعاني من إيه فرقة بتقول التهود ضروري وفرقة بتقول لا مش عاوزين تهود احنا في الأصل أمم ملناش دعوة بالختان فقال لهم مفيش فرق ولا حاجة كله يدخل بالإيمان على المعمودية يلبس المسيح يبقى مفيش فرق بين يهودي وأممي الكل واحد وكمان فكرة الكل واحد يعني مش واحد في الكرامة لا الكل يصير واحدا بمعنى جسد واحد بمعنى لأننا كلنا لبسنا شخص واحد اتحدنا بشخص واحد بقينا كلنا متحدين ببعض وده اللي قاله بقى بولس في كورنثوس لما يقول أنتم الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد كلنا لما بنيجي نلزق في الجسد المقدس اللي ربنا يسوع المسيح له المجد والمسيح يسكن فينا ونلزق فيه نطلع كلنا أجزاء لبعضنا البعض نطلع كلنا أعضاء حية مقدسة للكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة الرسولية يبقى كل واحد فينا عضو لاخوه جت منين العضوية دي ان لينا رأس واحد هو المسيح وكلنا اعضاء في جسد واحد جسد ربنا يسوع المسيح فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم خلي بالكم المعنى هو قال على كلمة نسل تنطبق على مين في الاول على المسيح نفسه فقال بما اننا كلنا لبسنا المسيح طيب الوعد كان لابراهيم في نسلك تتبارك كل الأمم في نسلك تاخد الورث نسلك هو اللي هيورث طب احنا بقينا في النسل ولا لا بقينا جوه المسيح له المجد يبقى هنورث فهنا يقول إن كنتم للمسيح ودي تعني الحياة اللي بعد المعمودية عايش بعد المعمودية للمسيح ولا للعالم لو عشت للعالم كأنك بتخلع اللبس اللي لبسته بتنكر العطية اللي خدتها لكن لو عايش للمسيح له المجد بعد المعمودية حياتك كلها ملك المسيح له المجد إن كنتم للمسيح أنتم إذا نسل إبراهيم ينطبق عليكم الوعد وفي نسلك تتبارك وحسب الموعد ورثة عشان كده نحن نؤكد أن المسيحية مبنية على أن احنا بنورث السماء مش بشطارتنا ولكن بحرصنا وتمسكنا بالتصاقنا بالمسيح له المجد بحياتنا للمسيح له المجد مش كم الخطايا اللي عملته زمان هو اللي هيضيع منك السماء لكن قدر التصاقك بالمسيح النهاردة هو اللي هيديك مكان في السماء مش كم الناموس والفرائض اللي بتلتزم بيها هو اللي هيجملك قدام ربنا لكن قدر إيمانك واتحادك وحياتك مع ربنا يسوع المسيح له المجد هو اللي هيثبتك في الملكوت الأبدي لأن الموضوع برضو جديد على اليهود أو الناس اللي من أصل يهودي هيستفيد في شرحه بمثل جديد في صح أربعة وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع ده المثل اللي حكيته من شوية لما يكون ولد عشر سنين أبوه ملك ساب له ورث حسب السن القانوني ما يعرفش يورث فلازم يتحط ايه تحت وصاية مش كده لأنه قاصر طول ما فوق دماغه وصي كأنه عبد لأنه ما استلمش ما ورثش لكن هو صاحب الجميع فاهمين الفكرة هو ده الوضع بتاع الناموس احنا مرشحين نبقى أولاد الله بس كنا تحت الناموس زي القصر تحت الوصي مستنيين نكبر شوية نستوي شوية عشان يطلع الناموس من فوق دماغنا ونورث براحتنا فهنا بيقول إنما أقول يعني هقولها لكم بطريقة أبسط ما دام الوارث قاصرا احنا مرشحين ان احنا نورث الملكوت من وقت بعد ابراهيم لا يفرق شيئا عن العبد شكله شكل العبد مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه لغاية الميعاد اللي أبوه محدده له تتشال الوصايا من فوق راسه يبقى حر في حل في حاجته هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم ده المرحلة اللي قبل المسيح مرحلة الحياة قبل المسيح كنا زي القصر علاقتنا مع ربنا علاقة لسه مش واضحة مش مش مفهومة والناموس خانقنا شوية زي الوصي على حقوقنا ومستعبدين تحت أركان العالم لأن المسيح ما حررناش لسه في حاجات كتيرة مأيدان ولكن الآيتين اللي جايين دول من أهم الآيات اللي بتشرح مفهوم التجسد المفروض تحفظوهم ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني ملخص المسيحية كله في الآية دي كل الإيمان المسيحي تقريبا في الآية دي ليه خلي بالكم آية مهمة يقول لما جاء ملء الزمان أتاري الزمن عمال يتملي يتملي يتملي في اتجاه نقطة محددة عند ربنا من ساعة ما اتخلقت البشرية وبقى الناس تعد يوم واحد اتنين تلاتة أتاري ليها يعني لحظة مصيرية مهمة جدا ملء الزمان تسمعوا في إنجيل مرقس أول صفحات إنجيل مرقس يقول المسيح له المجد بدأ الكرازة وقال قد كمل الزمان وأقبل عليكم ملكوت الله كمل الزمان يعني يا رب طب ما الناس لسه عايشة بعديك ما انت جيت على الأرض ودينا عايشين ألفين سنة بعد مجيئك لا هو الزمن في اتجاهه التصاعدي اكتمل في لحظة مجيء المسيح هو ده هدف الأيام كلها هو ده منتظر الأجيال كلها واللي بعد كده هيبصوا عليه برضه اللي هو احنا لكن كل الزمن وقف في اللحظة دي حين دخل المسيح عالمنا وهو غير زمني إله غير محدود امتلأ الزمان أقولها بمعنى فلسفي شوية بدأت الأبدية لما جه المسيح على الأرض وهو إله غير محدود جاب معاه ملكوته لأنه هو ملك فبدأ ملكوته على الأرض حتى لو بدأ سرا فينا نحن المؤمنين إلا أنه قد بدأ بدأت الأبدية وبدأت الحياة الجديدة وبدأ ملك الله من ساعة ما المسيح له المجد جالنا على الأرض عشان كده بيتسمى ملء الزمان عشان كده نقلة الواحد من الأرض للسماء بعد الإيمان صدقوني أسهل جدا من نقلته قبل المعمودية يعني إيه؟ يعني عشان تنقل واحد من إنسان أرضي محكوم عليه بالإعدام بالإيمان والمعمودية يبقى الإنسان سماوي اتكتب اسمه في سفر الحياة دي أخطر جدا وأهم مئة مرة من أن يحط رأسه بعد سبعين تمانين سنة وينام على اعتبار هيقوم ويدخل السماء بعد كده ليه؟ لأن هي دي اللحظة المصيرية لما جاء ملء الزمان المسيح جالنا في زمن حدده واختاره بحكمة عالية خلى كل الأمور تخدم إعلان تجسده كل الناس مستنية مخلص كل العالم بيشكي من ثقل الخطية حتى النبوات تقول ليتك تشق السماوات وتنزل ما تفتح رب السماء وتجيلنا بقى كفاية كده الناس بتعاني مش لاقية خلاص وحاولت آلاف السنين تخلص من خطاياها تخلص من الموت محدش عارف يخلص نفسه فزي ما يكون الناس احتاست وتعبت وفي الآخر كلهم بصوا على السماء قالوا له يا رب ما فيش حل كفاية أنا كده تعبنا انزل بقى تعالى بقى لما جاء ملء الزمان يبان ملء الزمان ده في حياة واحد زي سمعان الشيخ مثلا سمعان الشيخ راجل عجوز يستنى سنة ورا سنة ورا سنة يقولوا عدى 200 سنة واكتر وهو قاعد عنده وعد انك هتشوف بعينك ملء الزمان هتشوف بعينك المخلص الآتي المسيا المنتظر أول ما شافه شاله على إيده قال له بس خلاص أنا شفت ملء الزمان الآن يا سيدي تطلق عبدك اطلقني تطلق عبدك ده اللي زيك يا سمعان في العهد القديم يقولوا لهم هتموتوا يترعبوا ويعيطوا حتى لو كويسين لا خلاص بدل جالنا على الأرض المخلص ملء الزمان جالنا المسيح اللي هيخلصنا هيفتح لنا باب الأبدية اطلقني يا رب بسلام سلام من اين ما كانش الموت بسلام زمان لا بدل المسيح جه على الأرض تطلق عبدك بسلام لأن عيني أبصرت خلاصك لما جاء ملء الزمان أرسل الله أرسل الله ابنه دي آية خطيرة جدا تؤكد إيماننا بالثالوث الأقدس أن المسيح ابن حقيقي ابن وحيد إلى حق من إلى حق هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أرسل الله ابنه للعالم جالنا ازاي جالنا طاير جالنا في صورة ضخمة جدا جالنا, جالنا ازاي على الأرض مولودا من امرأة جه إنسان كامل طبيعي زي أي واحد فينا في واحد يقول ما كان يجي على سن التلاتين وبلاش تضييع وقت لا ما يبقاش إنسان طبيعي هو في واحد دخل التاريخ وهو سنه 30 سنة ما لازم ابتدى والبداية ايه البداية جنين في بطن أمه خلاص ابنك الوحيد يا رب الله الكلمة الإله الحقيقي يبقى جنين في بطن امرأة يتنازل ويبقى خلية كده قد كده ليه, ليه البهدلة دي كلها لا ما هو فيه في هدف مهم عاوز يخلص ولاده أرسل الله ابنه مولودا من امرأة طبعا امرأة طبعا العذراء لكن ليه حاططها امرأة بس لأن زمان كان في وعد مهم يقول له إيه نسل تاني كلمة نسل المرأة يسحق رأس الحي وكانت غريبة نسل المرأة على فكرة ليه لأنه الرجل عادة يلقب بأبيه مش بأمه مش كده لكن إيه مولودة من امرأة هي مقصودة حتى أنتوا عارفين في القرآن يقول لك عيسى ابن مريم دي شهادة أن المسيح له المجد مشهود له في كل الكتب أنه حسب البشر حسب البشرية ليس له أب جسدي حاشا وإنما هو مولودا من امرأة يعني ولادته طبيعية كإنسان ولكن ليس له أب إلا إله الله الأب مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس يعني دخل تحت المشكلة دخل معانا في أعماق المشكلة دخل تحت الوصاية زينا دخل تحت القيود بتاعتنا يقف في الطابور يتعمد قدام يوحنا المعمدان يقول له ما يصحش طب دول خطاء عمدهم انت عمدك ليه يقول له لا ينبغي لنا ان نكمل كل بر انا دخلت تحت الناموس هتختن زي بقية الناس هتعمد زي بقية الناس هتبهدل زي بقية الناس هتجرب زي بقية الناس هتصلب زي بقية الناس هموت زي بقية الناس ليه يا رب ده كله عشان أفدي كل الناس مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي يبقى لماذا جاء المسيح على الأرض ليفتدي كلمة واحدة أولا المسيح جاء عشان يفدينا يفتدي الذين تحت الناموس ما هو الناموس حكم علينا كلنا بالموت مين يفدينا ما هو يا هنموت يا حد يفدينا واللي يفدينا ده يغطينا كلنا وينوب عننا واحد واحد ويكون ما عملش ولا غلطة ويستحق أن يفدينا مهما كانت خطايانا مفيش غير الإله الوحيد يفتدي الذين تحت الناموس الفداء يدينا ايه لننال التبني شوفوا الترقية الجميلة دي مش بس يفدينا فنمو- ما نموتش لا ده احنا ما نموتش ونرجع نبقى اولاد ربنا لان الخطية شوهتنا فصلتنا عن ابونا لكن حين نتمتع بالفداء نأخذ ما له هو انت ليك ايه يا رب ربنا يسوع يقول انا ابن الله نقول له طب ما تدينا الحتة دي يقول طب ماشي هديكوا تبقوا اولاد الله وهاخد منكم ابقى انا ابن الانسان هتاخد معاها البهدله كلها يا رب الالم والذل والعار والخزي وال وال والخطايا تشيلها ووجع الموت و- وحزن هذا مقداره يقول موافق هتدينا ايه يا رب لما نبقى اولاد الله شبهك يقول اديكوا القداس والبر والسلطه والخلود والابديه وحراسه الملائكه والروح القدس كمان كاولاد الله يقول له يا رب استفدت ايه من البدل ده هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له على إيه يعني عملت ده كله يقول أنا ما استفدتش حاجة بس أنا بحبكم لأني بحبكم صار في واحد من القديسين يقول كده صار ابن الله ابنا للبشر لكي يجعل أولاد البشر أولادا لله فهمنا صار ابن ابن الله ابنا للبشر لكي يجعل أولاد البشر أولادا لله يبقى المسيح تنازل وتجسد مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني طب وبعد التبني هتفتح البركات معانا بقى ثم بما أنكم أبناء بدل بقينا أولاد بقى بجد أرسل الله روح ابنه ما هو الابن الوحيد المسيح له كل المجد فيه روح أبوه لأن الروح القدس روح الآب وروح الابن فروح البنوة التي يتمتع بها المسيح الابن الوحيد الفريد يدينا الروح القدس عشان زي ما هو بيكلم الآب ويقول له أبويا كل واحد فينا ياخد روح البنوة ونخاطب الآب من هنا ورايح ونقول له إيه أبانا فيقول ثم ب... ثم بأن... بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب أبا الآب دي أبا اللي هي التعبير العبري بتاع أبويا أو يا أبي والآب تعبير المشهور اليوناني يعني محطوطة بلغة اليونانيين واليهود في كلمة آه، آه، أبويا حتى يقولوا كلمة ال- يعني في بعض الترجمات الإنجليش يسموها دادي يعني يعني اسم الدلع بتاع ربنا كمان الأب يعني يعني أبويا فيها حتة مش الأب ال- الرسمي والدي مثلا أو الأب الموقر لا لا لا دي الحكاية بقت يعني أبويا الحقيقي أبويا بجد فهنا بيقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الذي هو الآب أبا يعني أبويا الذي هو أنت الآب السماوي أبو ربنا يسوع المسيح إذا الخلاصة لست بعد عبدا أهم ما في الموضوع أن طول ما أنا بقول يا ناموس برجع عبد تاني مش عاوز كلمة الناموس تاني اليهودي لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح شوفوا التعبير وارث لله بالمسيح يعني طول ما أنا في المسيح يسوع أورث لكن لو طلعت بره المسيح له المجد أضيع الوراثة أضيع الأبدية ولكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله زمان يعني قبل المسيح كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة قبل ما يجي المسيح له المجد كانت الأمم تايهة وحتى اليهود تايهين وكل واحد بيدور له على إله يحتمي فيه ويستعبد نفسه ليه لأنه عاوز حد كبير يبقى مسؤول عنه انتوا عارفين ليه البشرية بتدور على آلهة طول الأجيال لأن الإنسان دايما حاسس إنه ضعيف محتاج قوة أخرى قوة عليا قوة غير منظورة يحتمي فيها احتياج طبيعي فهنا بيقول لأنكم مش عارفين ربنا ما احنا ما عرفناهوش كويس غير لما جه ربنا يسوع المسيح عرفنا الآب صحيح عرفنا الله الحقيقي قبل كده كانت المعلومات كلها مش مش واضحة إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة عملتوا آلهة طبعا هم مش بطبيعتهم آلهة شوية أصنام على شوية تماثيل على شوية بشر كل دول عملوا نفسهم آلهة في وقت وأما الآن في العهد الجديد إذ عرفتم الله بعد ما قال عرفتم الله حس انه الفضل ما يرجعش لينا احنا في معرفة الله لان الحقيقة الفضل يرجع لربنا يسوع المسيح اللي جاب نفسه عشان يعرفنا بالله فقال اذا عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فهمتوا التحفظ ده يعني قال النهاردة انتوا عارفين ربنا او اقولها بالاحرى او بالافضل عارفكم ربنا او عرفكم بنفسه او كشف لكم عن نفسه فكيف ترجعون إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد هو اعتبر تمسكهم مرة تانية بالفرائض والناموس والعوائد والحرفيات زي اللي عاوز يرجع يدور على آلهة أخرى يحتمي فيها وينسى الإله الوحيد اللي فداه وجاله عرفه بنفسه فبيقول إذ كنتم قد عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله كيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد عاوز تحط نفسك عبد تاني لحرف ناموسي ليه لزومه ده بعد كل المجد والحرية اللي خدتها في ربنا أتحفظون أياما أهو دي, دي بقى حتت من الناموس وشهورا وأوقاتا وسنين أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا انت لما ترجعوا تدرسوا سفر اللاويين وكده تشوفوا الحرفيات في حفظ السبت وحرفيته وده جزء من الناموس والايام عندهم في ايام مهم وفي سنين مهمه زي سنه اليوبيل وشهور مهم نظام كده في حرفيات كتيره قوي وخالي من الروح واحد يقول طب ما الكنيسه القبطيه مليانه حاجات من دي شوفوا بقى الحرف مش غلط طول ما بيخدم على الروح يبقى غلط لو الروح هي اللي بتخدم على الحرف يعني ايه يعني المسيح له المجد كان مثلا واحد يشفيه يقول له روح وري نفسك للكاهن وقدم الذبيحة اللي قالك عليها موسى طب يا رب بتعمل الكلام ده ليه ده انت يا رب قدوس وشفيته كاهن ايه اللي هتبعته ليه لا معلش خليهم يتعودوا على النظام هو النظام مهم اه النظام مهم بس ما يكونش هو اللي فوقهم ده يخدم عليهم لما كان يفهمهم موضوع السبت يقول لهم ليس الإنسان من أجل السبت بل السبت من أجل الإنسان يعني أنت موافق يا رب على نظام السبت موافق بس ما يكونش الناس بتخدم على حرف السبت يكون السبت بيخدم روحيات الإنسان فلما الكنيسة تقول لنا يوم الحد يوم الرب يا ريت تخلوه كل يوم ربنا هنا ايه اللي ظروفه مش هتسمح وينشغل ويروح شغله معلش ما حصلش حاجة ما عندناش حرفية لكن الشاطر اللي يتمتع بيوم الرب يوم الحد يخليه كله لربنا يبقى هنا أصبح النظام بيخدمني كإنسان لكن مش أنا اللي بستعبد نفسي ليه وبأيد نفسي بيه هذه فرق المسيحية عن اليهودية فكون الكنيسة عاملة في كل يوم عيد ده عشان تخلينا نعيش في جو كله فرح وكله بهجة كأننا في السماء كوم ان الكنيسه حاطه لنا نظام الشهر ده مثلا شهر كهك نفرح ونستنى مجيء المسيح ونسهر ونصلي تطبيقا لوصيه المسيح اسهروا وصلوا يبقى احنا بنطبق الوصيه والكنيسه عامله لنا نظام يخدم علينا طب لو واحد تعب شويه ما قدرش يكمل السهره وروح بدري ما حصلش حاجه لكن لو عند اليهود يبقى ما عمل يبقى خسران كل حاجه فاهمين يبقى حرام لا مش حرام لكن عندك سهرة روحية خسارة تعال اتمتع بيها ليه لأن النظام ده معمول عشانك عشان تشبع بربنا وتفرح بربنا فرق كبير قوي بين أب بيعلم ولاده النظام عشانهم وبين سيد بيحدد نظام لعبيده دي غير دي خالص فهم هنا بيرجعوا لنظام حرفي كعبيد قال لهم زعلان أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم باطلا أو عبثا يعني إيه خسارة تعب فيكم قدمت لكم المسيح المصلوب وحببتكم في ربنا وفهمتكم معنى التبني ومعنى الفداء ومعنى سكن الروح القدس وخليت عينيكم تتعلق على السماء والأبدية ترجعوا تسيبوا الغنى ده كله وتفكروا في حرفيات الناموس القديم زعلان خسارة تعبي فيكم ناخد آية ناخد آية أربعة معلش آية أربعة بتقول لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس بس كده نقولها مع بعض لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس كمان مرة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس